السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرحبا بكم مرة أخرى مع يوسف الأحلام النهاردة يوم 29 فاضلين النهاردة وبكرة وبس وهتوحشوني وأكيد إحنا كمان كلنا هتوحشنا سورة يوسف والقصة الجميلة والأشياء المؤثرة الحلوة الجميلة والمواقف وإن كان فيها ابتلاءات شديدة لكن كنا بنتعلم منها دروس جميلة جدا يا جماعة وبعدين سبحان الله سورة يوسف فيها مميزات جميلة قوي إن كل اللي كانوا فيها كلهم ربنا يعني يسر لهم الخاتمة الجميلة يعني وكانت النهايات كلها نهايات سعيدة يعني على سبيل المثال يوسف عليه السلام ربنا أكرمه ومكن له في الأرض وبقى عزيز مصر وربنا أكرمه والتقى بأسرته وأهله وحبايبه اللي كان محروم منهم طب يعقوب عليه السلام ربنا رد عليه بصر ورد له يوسف وبنيامين طيب و... واخوه يوسف تابوا الى الله عز وجل يا ابانا استغفر لنا ذنوبنا طب وامراه العزيز تابت برضه الى الله سبحانه وتعالى الان حصحص الحق انا راودته عن نفسي طب ونسوه المدينه برضه تابوا الى الله عز وجل حاشا كلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء طيب وملك مصر أسلم على يد يوسف عليه السلام وربنا أكرمه وعم الرخاء والرغد في بلده بل وكمان يعني أكل كل شعوب المنطقة بفضل الله سبحانه وتعالى يعني إلى غير ذلك فكانت الخواتيم جميلة أوي أوي وسورة يوسف يعني سورة فعلا مؤثرة جدا ومواقفها كلها مؤثرة جدا بفضل الله سبحانه وتعالى عشان كده يا جماعة الإنسان ما ينفعش يعيش لنفسه لابد أن الإنسان يعيش لنفسه ولغيره كنتم خير أمة أخرجت للناس مش لنفسكم أخرجت للناس إن إحنا نصدر للناس كل حاجة كل خير نعرفهم الدين وناخذ بأيديهم إلى طريق الجنة ونديهم ونأكلهم ونشربهم ونعيشهم ونتعامل معهم ويعني إحنا أمة أينما وقعت نفعت المسلم أين عامل زي النخلة تضربها بالحجارة ترمي لك التمر أينما وقع نفع ربنا يستخدمنا وإياكم في نصرة هذا الدين اللهم أمين ولذلك نحن نتذكر مثلا سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه عمر بن عبد العزيز لما جمع زكاة المال يا جماعة فاضت الأموال فقال إيه قال طيب يعني لأن خد بالك من حاجة سيدنا يوسف لما كان ماسك مصر وبع... يعني كان ماسك عزيز مصر وكده ورئيس وزير الماليه والاقتصاد خد بالك ان هو يعني ايه كان ممكن يقول طب خلاص احنا مش هناكل غير شعب مصر والشعوب الثانيه مالناش دعوه بيهم كل بقى بلد تكفي نفسها ابدا اكل شعوب المنطقه كلها عمر بن عبد العزيز عمل كده برضه عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وارضاه كان بيحكم 26 دولة يا جماعة فكان لما فاض المال قال لهم أرسلوا المال لكل المساجد اللي موجودة في ال 26 دولة ولينادي مناد أين اليتامى أين الأرامل أين المساكين من كان في حاجة إلى مال فليأتي إلى بيت من المسلمين يرجع المال كله إلى بيت مال المسلمين يقول لهم إيه أنتم محدش فيكم نادى يقول نادينا أمير المؤمنين أمال إيه اللي حصل قالوا عففت فعفت الأمة كلها تبعا لأفتك قال لهم طيب ابعثوا من ينادي من كان عليه دين فسداد دينه من بيت مال المسلمين سد ديون المسلمين كلهم طيب من أراد أن يحج فلم يستطع فحجه من بيت مال المسلمين فحج الناس اللي ما يقدروش حجوا من بيت مال المسلمين من بلغ سن الزواج من الشباب أو الفتيات فزواجهم من بيت مال المسلمين جوز الشباب والبنات من بيت مال المسلمين قال ائتوني بالحبوب وابدروها في الصحراء كي تنعم الطيور في عهد المسلمين وبعد كده قال ما تبقى من مال فتصدقوا به على فقراء أهل الكتاب سيدنا يوسف عليه السلام يعني كان بينفق على كل أهل المنطقة حتى المسلم والكافر سبحان الله يعني يجوز للمسلم أن ينفع يجوز للمسلم أن ينفع الكافر غير المحارب بنية دعوته إلى دين الله سبحانه وتعالى ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم تركنا سيدنا يعقوب وفرحته الجميلة في الحلقة الماضية قد إيه لما جاء دخل البشير وألقى القميص على وجه مين مين البشير ده يا جماعة اللي هو يهوذا اللي هو أخو يوسف عليه السلام طب اشمعنى يهوذا بالذات لأن يهوذا دوت هو اللي خد القميص اللي كان مضمخ بدماء الشاه لما راحوا قالوا يا أبت إن تركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب فهو ده اللي كان واخد القميص اللي عليه دم من الشاه وبيقول له ده, ده, ده يوسف أكله الذئب فقال زي ما حزنت أبويا أدخل عليه الفرحة وأدخل عليه بقميص يوسف وألقيه على وجهه فألقاه على وجهه فارتد بصيراً يعني وكانت فرحة كبيرة جدا جدا بفضل الله ورد ان يعقوب عليه السلام سأل إخوة يوسف قال لهم كيف تركتم يوسف قال له تركناه عزيز مصر قال أريد أن أعرف على أي يعني يعني يعني كيف حاله يعني حاله في الدين قالوا تركناه مسلما موحدا قال الحمد لله فقد تمت النعمة طبعا ده يوسف عليه السلام يعني نبي كريم وجاءت الرؤيا واضحة واللي أول رؤيا دي يعقوب نفسه أبوه عليه السلام تعالوا نكمل آه يعني فلما طبعا أول ما حصل بقى إن إيه إن هم قالوا له قالوا له يعني أبانا ده يوسف عليه السلام يعني طلبنا دلوقتي بالاسم كلنا بالعيلة كلها نلم العيلة كلها ونلم شمل العيلة ونطلع كلنا على مصر عشان عايزنا نسيب حياة البدو والتقشف والحياة الجدب والقحط دي ونروح نعيش في الرغد والنعيم يعني والسعادة في أرض مصر قال طيب فراحوا مجمعين العيلة كلها العيلة وعيلة العيلة والأقارب والحبايب و وراحوا مجمعين نفسهم وطالعين في قافلة كاملة عددها 76 واحد يا جماعة الكل طالع عشان يستقبلهم يوسف عليه السلام تخيلوا بقى مدى الفرحة والسعادة وتعالوا نشارك يعقوب عليه السلام ونشارك يوسف عليه السلام فرحتهم الكبيرة وهم بيتلم الشمل بعد أربعين سنة فراق ودموع وحزن وبكاء وأسى يعني كانت مرحلة عصيبة جدا جدا النهاردة الحلقة ديت هي حلقة الفرحة والسعادة والسرور فرحة لم العيلة ولم الشمل والتقاء الأحباب مرة تانية وانت عارف لما يكون حد حبيبك ما شفتوش بقالك سنتين أو ثلاثة أو عشر سنين متخيل يوم ما بتكون رايح تقابله بتبقى فرحتك عاملة ازاي بيكاد قلبك انه يعني يطلع من جسمك من شدة الفرح فما ظنك ويعقوب عليه السلام رايح يقابل ابن يوسف النبي الذي أصبح نبيا اللي ما شافوش هو عنده 12 سنة ومقابله النهاردة بعد 40 سنة يعني يوسف دلوقتي عنده 52 سنة تخيل أب ساب ابنه ما شافوش من سن 12 سنة لسن 52 سنة عايزك تحس معايا أخويا وحبيبي وعايزك تحس معايا أختي الفاضلة مدى فرحة يعقوب عليه السلام ورايح لابنه اللي كان عنده 12 سنة واتظلم واترمى في غيابة الجب واتأذى وبقى عبد رقيق واترمى في السجن وحصل له الأحداث دي كلها وهو رايح يقابله وهو الآن أصبح عزيز مصر ونبي كريم في وقت واحد ورايح يقابله مش عشان يشوفه ويمشي لا ده عشان يعيش معاه وعشان يعيش معزز مكرم في أرض مصر اللي يوسف عليه السلام له يد عليها وسلطان عليها وله الكلمة العليا بعد ملك مصر بفضل الله سبحانه وتعالى طلعت القافلة من أرض كنعان من أرض فلسطين وفضلوا ماشيين في السكة وأنا متخيل فرحتهم لو يعني لو أنت المشهد ده مثلا مصور متخيل بقى فرحتهم وهم ماشيين 8 ليالي 8 ليالي عقبال ما وصلوا سيدنا يوسف متخيل فرحتهم وهم ماشيين شوية وبيستراحوا شوية ويعقوب عليه السلام يسأل اللي معاه في اللي هم هو سابهم سافروا أول مرة يسافر فبيسألهم مثلا فاضل قد إيه على لقاء يوسف فاضل سبع ليالي يا أبي يا لسه فاضل سبع ليالي اللهم يسر لقاء يوسف متخيل طبعا فرحة سيدنا يعقوب ومتخيل لحظات اشتياقه العجيبة لرؤية يوسف يا جماعة ده مجرد قميص قميص بعته يوسف مع يهوذا وبيقول يعني اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي مجرد ما خرجت العير والقافلة من أرض مصر متجهة إلى فلسطين مجرد بس إن هي لسه خارجة سيدنا يعقوب شم رائحة يوسف عليه السلام فما ظنك بقى هو رايح يشوفه بنفسه مش جاي له القميص بتاعه لك أن تتخيل بقى مدى الشوق والفرحة والسعادة شيء عجيب جدا إن فعلا لمة الحبايب ديت بالدنيا واللي فيها عشان أقول لك أخويا وحبيبي اوعى تكون في يوم من الأيام خسرت أخوك أو أختك عشان فلوس أو عشان ميراث والله العظيم الدنيا كلها لو اتحطت تحت رجلين أخوك ما تساوي النعل اللي هو لابسه أخويا وحبيبي بلاش الخلافات شفت قد ايه فرحة يعقوب بلقائه مع ابنه وقد ايه فرحة اخوة يوسف بلقائه مع يوسف العيلة واللمة والمحبة ولم الشمل بالدنيا واللي فيها يعني سامحني والله الدنيا ما تساوي أي حاجة ولا تساوي عند الله جناح بعوضة كما أخبر حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم طلعت القافلة 8 أيام ماشيين في الصحراء لحد ما وصلوا لمصر بمجرد ما وصلوا مصر جاء رجل فبشر يوسف عليه السلام بأن أباه قد وصل على مشارف مصر لسه ما دخلش يوسف عليه السلام ما قدرش يستنى مش قادر استنى معقول انا لسه هستنى لحد ما ابويا يخش مصر وبعد كده ابتدي استقبله ده لا يمكن ابدا خرج يوسف عليه السلام وخرج معه ملك مصر والوزراء والكبراء والاغنياء والساده وعليه القوم لاستقبال اسره يوسف عليه السلام القرآن بيصور لنا المشهد الجميل دوت بقول المولى عز وجل فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين ادخلوا مصر هم كانوا بره من حب سيدنا يوسف لأبيه وإخوته ومن فرحته بعيلته وبلم العيلة ولم الشمل وال- والمحبة والألفة اللي بين العيلة من حبه فيهم ما قدرش يستنى يا جماعة ان هم يخشوا مصر لكن هو خرج لهم بره مصر عشان يستقبلهم ويدخل معاهم مصر وقال ادخلوا مصر, ادخلوا مصر ان شاء الله امنين واول ما دخلوا بدا يعمل ايه يوسف عليه السلام اخذ اول ما دخلوا على طول اوى اليه ابويه دي اول حاجه تتعمل يا جماعه ان انت لما يجي لك امك وابوك ومعاهم اخواتك اول حاجه تعملها ان انت تكرم امك وابوك لو ساكن في عماره وامك وابوك جايين لزيارتك اول حاجه تعملها تنزل تحت في الشارع او على اول الشارع تستقبل امك وابوك اول اتنين تستقبلهم تقبل راسهم وايديهم وتاخدهم كده في حضنك وتطلع بيهم عشان تحسسهم بمكانتهم قد ايه غاليين عندك وقد ايه تعبوا فيك وقد ايه بيجنوا الثمره الجميله ببر الوالدين بفضل الله سبحانه وتعالى. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا الله شفت اللحظات السعيدة فاكر الرؤية اللي كانت في أول السورة يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين أهو تحققت الرؤية على طول في اللحظة السعيدة الجميلة ديت أول حاجة عملها يوسف ما ينفعش أبويا وأمي يقعدوا زي ما الناس قاعدين سواء كانوا قاعد- قاعدين على أنطريه أو على كراسي أو على أي حاجة لكن دول لازم يقعدوا في أعز مكان ورفع أبويه على العرش رفعهم على سرير الملك وقعدهم وكرمهم وقعد هو في مكان منخفض تكريما لأبويه أدي يا جماعة أدي الأدب مع الوالدين الإنسان قد إيه يتأدب مع الأب والأم وقد إيه يكرمهم ويعزهم وينزلهم في مكانتهم اللي يستحقوها بفضل الله سبحانه وتعالى ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا مين اللي سجد ليوسف عليه السلام أبواه وإخوته ال11 ال11 أخ سجدوا ليوسف عليه السلام طبعا سجود تحية وهذا السجود سجود التحية ده كان جائزا في شريعة من قبلنا من لدن آدم عليه السلام وإلى عيسى عليه السلام فلما وصل إلى شريعتنا نسخ هذا وأصبح السجود محرما إلا لله جل جلاله يقول صلى الله عليه وآله وسلم خد بالك كان في واقعتين خاصين بالموضوع دوت الواقعة الأولى في يوم من الأيام كان معاذ بن جبل رضي الله عنه وارضاه كان في بلاد الشام فرأى أن النصارى بيسجدوا للأساقفة والقساوسة إلى غير ذلك فأول ما رجع من بلاد الشام دخل ليسجد للنبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ ماذا تصنع قال يا رسول الله كنت في بلاد الشام فرأيت النصارى يسجدون للأساقفة والقساوسة فأنت أولى يا رسول الله بأن نسجد لك قال لا إنه لا ينبغي لأحد أن يسجد لأحد من دون الله ولو كنت أمرا أحدا أن يسجد لأحد من دون الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها الحديث الثاني ان كان في راجل من الانصار يا جماعه كان عنده جمل، الجمل ده كان هو مصدر رزقه ومصدر حياته كلها، فكان بينقل عليه البضايع ويسافر عليه ويتاجر عليه الجمل مرة واحدة انقلب إلى آه، شراسة شديدة وأي حد يقرب منه بيعضه وبي- يعني وبيهجم عليه فأخبروا النبي عليه السلام بالمشكلة دي فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ودخل معاه آه، في المكان اللي فيه الجمل فأول ما دخل أشار للجمل فهم كانوا خايفين على النبي عليه السلام قال دعوني ما تخافوش يعني فأشار النبي للجمل فجاء الجمل وقد وضع رأسه على الأرض يريد أن يسجد للنبي صلى الله عليه وسلم فلما رأى الصحابة ذلك دخل أنس بن مالك بعد ذلك على أن طبعا النبي عليه السلام كلم الجمل والجمل كلمه خد بالك الجمل بدأ يهمهم بكده بحاجات كده والنبي صلى الله عليه وسلم يستمع إليه فقال أين صاحب هذا الجمل فالرجل الأنصاري قال له أنا يا رسول الله قال إن هذا الجمل يشكوك إلي بيشتكيك يقول إنك تدئبه وتجيعه بتتعبه في الشغل جدا وبتجوعه فقال إكراما لك يا رسول الله لا ندئبه ولا نجعله يعمل عندنا أبدا ولا نجيعه بل نكرمه هنخليه موجود عندنا كده لا يشتغل ولا يعمل أي حاجة وهنأكله أحسن أكل إكراما لك يا رسول الله فجاء أنس بن مالك يريد أن يسجد للنبي صلى الله عليه وسلم فلما رأى النبي ذلك قال ماذا تصنع أنس قال يا رسول الله جمل يسجد لك فنحن أولى بالسجود لك قال لا يا أنس إنه لا ينبغي لأحد أن يسجد لأحد من دون الله ولو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد من دون الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها يبقى إيه ورفع أبوه على العرش على سرير ملك وإيه اللي حصل في اللحظة ديت وخروا له سجدا يا الله إيه اللي حصل يا جماعة خروا له سجدا ليه عشان ده تأويل الرؤية لأن هو رأى إيه رأى أبوه وأمه وإخواته بيسجدوا له فسجدوا له سجود تحية سجود تحية وإكرام وعلى طول في ساعتها بقى إيه يوسف عليه تلاحظ حاجة جميلة قوي يقول جملة ما ما يتكلمش كتير هنا بقى استطرد في الكلام واتكلم براحته من شدة الفرحة بلقاء الأهل وده درس جميل جدا إن لما يجي لك أبوك وأمك تكرمهم بإن أنت مش أهلا وسهلا نورتونا اتفضلوا وتقوم سايبهم وقاعد وما تتكلمش معاهم لا ده انت اكرامك ليهم تقعد تتكلم ازيك يا امي عامله ايه يا ست الكل ازيك يا ابي نورتوني ربنا يبارك فيكم ومليتوا عليا حياتي ربنا يجازيكم عني كل خير والله كل اللي انا فيه ده ببركه ربي سبحانه وتعالى ثم ببركه دعائكم وجهدكم معايا وانتوا اكرمتموني والواحد والله لو عمل ايه ما يقدر يوفيكم حقكم وهكذا واقعد اتكلم وتسامر واضحك معاهم ويعني وادخل عليهم السعاده ربنا يا رب يسعد قلوبكم شوف بقى سيدنا يوسف ورفع ابويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي اللي حصل ده دلوقتي سجودكم ليا ده تأويل الرؤيا اللي أنا شفتها من أربعين سنة من أربعين سنة شفت الرؤيا ديت وجي تأويل الرؤيا يعني ولذلك مش أنا قلت لك قصة يوسف عاملة إيه بدأت برؤية وانتهت بتأويل رؤية يعني واخد بالك أنا قلت لك الكلام دوت يمكن في الحلقة رقم اثنين بدأت القصة كلها برؤية وتنتهي إيه بتأويل نفس الرؤية سبحان الله قال هذا تأويل رؤياي قد جعل من قبل قد جعلها ربي حقا خد بالك بقى وقد أحسن بي إن الإنسان دايما لازم يذكر نعمة ربنا عليه سبحانه وتعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار قال وقد أحسن بي يعني رب سبحانه وتعالى خد بالك بقى إذ أخرجني من السجن طب ليه ما قالش إذ أخرجني من الجب ما أصل هو قال لإخواته لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين والله أنا مش هعاتبكم بعد الموقف ده ولا هذكر لكم أي حاجة من اللي أنتوا عملتوها فلو ذكر الجب مين اللي هيتأذى إخواته وإخواته واقفين وهو عايز يدخل عليهم السعادة ومش عايزهم يزعلوا أبدا فعشان كده ذكر السجن ولم يذكر الجب مع أن الجب كان التجربة بتاعته كانت أشد قسوة من السجن قول على الأقل في السجن اهو معاه مساجين بيونسوه بيونسهم عنده أكل وشرب وعنده أمان إنما في الجب كان لوحده وكان صغير عنده 12 سنة وكانوا مخلعينه القميص بتاعه وكان موجود وسط الحياة والعقارب ورغم ذلك لم يذكرها شفت قد ايه يا جماعة ده النهاردة سامحوني ده في ناس النهاردة بترمي حجارة في الكلام شفت قد ايه سيدنا يوسف كان في قمة الرقة في كل لحظة مش بقول لك أنا مع كل آية ومع كل كلمة عمالين بنتعلم أدب جديد شفت احنا بنتكلم ايه بنتعلم هنا ازاي يكون انسان حساس في كلامه والله العظيم يا جماعه نعمه كبيره جدا انا وانا بشتغل في كتاب قصص الانبياء وده غير غير كتاب بقى يوسف الاحلام ده لوحده يعني وانا بشتغل في كتاب قصص الانبياء والله العظيم كنت ارى من الذوقيات والادب والاخلاق وانا بكتب كتاب قصص الانبياء رايت العجب والله العجب العجاب والله تعلمت من ذوقيات واخلاقيات الانبياء يعني ما لا يعلمه إلا الله أسأل الله عز وجل أن يؤدبنا جميعا بأدب الأنبياء صلوات رب وسلامه عليه شوف قد إيه وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن ولم يقل أخرجني من الجب وجاء بكم من البدو نعمة كبيرة يا أبويا إن أنت تيجي من بلاد البدو والتقشف والقحط والجدب والجوع وتيجي هنا في مصر بقى في المدنية والحياة الجميلة والرخاء والرفاهية عشان تعيش وتقضي بقية أيامك في سعادة وهناء وده درس جميل قوي يوم ما ربنا يوسع عليك يا اخويا اوعى تنسى امك وابوك اوعى تنسى اخواتك حاول بقدر الامكان ان انت تغدق عليهم وتعيشهم احلى عيشه في الدنيا وتسعدهم على قد ما تقدر وربنا يجعل كل ده في ميزان حسناتك وجاء بكم من البدو خد بالك من بعد ان نزغ الشيطان بيني وبين اخوتي وهو الشيطان نزغ بينه وبين اخوته ولا الشيطان اضل اخوته لحتى ما راحوا رموه في البئر صح كده لكن شوف حتى مش عايز أي كلمة ولو صغيرة تجرح إخواته فبيقول إيه من بعد أن نزغ الشيطان هو الشيطان اللي وحش يعني هو الشيطان اللي عمل ده كله وإخواتي ما عملوش حاجة ومش عايز يذكر أي حاجة ولذلك فاكر لما قلت لك هو يوسف عليه السلام ما عرفش نفس الإخوات من أول يوم ليه؟ لأنه زي ما قلت لك كان بيحضر درس كبير يخلي إخواته ياخدوا منه درس يعني يتعلموا منه إزاي ان الاخوه ديت شيء عظيم جدا وان هم فرطوا في معنى الاخوه وحاولوا ان هم يتخلصوا منه ولازم يخافوا على بعض فحب يديهم الدرس ده ويتصافوا مع بعض عشان لما يتقابلوا اول لقاء اسري مع الاب ومع الاسره كلها ما فيش حد فيهم يبقى زعلان من التاني ويبقى اجمل لقاء حصل ما بينهم بفضل الله يبقى ايه وجاء بكم من البدو من بعد ان نزغ الشيطان بيني وبين اخوتي ان ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم تعالوا نقرأ الآية على بعضها كده بس بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم يبقى ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم الله لا دي بقى عايزين بقى ناخد منها الدروس والعبر والعظات نقولها بسرعة كده بس بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم أول حاجة المسلم بار بوالديه يحسن استقبال الأم والأب على أكمل وجه فاكر أنت يوسف عليه السلام عمل إيه لما عرف أن أبوه جاي هو وأسرته وأخواته ما رضيش يستنى لحد ما هم يخشوا مصر هو اللي خرج بره مصر عشان يستقبلهم وعشان يقول لهم ادخلوا مصر ان شاء الله امنين ادي اول درس ان انت لما يكون ابوك جاي لك زي ما قلت لك في اول الدرس ان انت اوعى تستنى ان ابوك يطلع لحد الدور الخامس علشان يخبط ويخش انزل له انت اول دور وخد بايده وسنده وسند امك وخدهم في حضنك واطلع بيهم وحسسهم بقيمتهم ادي رقم واحد رقم اتنين العبد المؤمن يلتمس الامن من الله وحده قال لهم ايه ادخلوا مصر ان شاء الله امنين فالامن لا يلتمس الا من عند الله لان لو ربنا امنك واعطاك الامان فلا يستطيع انسان على وجه الارض ان هو يفزعك ابدا او هو يتعبك او يخوفك ولو ربنا سبحانه وتعالى سلب منك نعمه الامان فلو الكون ده كله حبوا يامنوك محدش يقدر يامنك ابدا بفضل الله سبحانه وتعالى الحاجه الثالثه حال المجتمعين أو الأسرة ولمتها بعد الفرقة الطويلة منظر جميل ومؤثر جدا إنك تلاقي عيلة بعد سنين طويلة ما شافوش بعض ومرة واحدة اجتمعوا بيبقى منظرهم مؤثر أو جميل أوي أوي ساعات كنت بقى قاعد مثلا في مكان في مسجد في مسجد الحرام أو في أي مكان يعني بره مصر وأفاجئ واحد بيقول إيه ده فلان وجاري عليه وخده في حضن والاتنين عمالين يبكوا وفجأة ألاقي نفسي والله ببكي معاهم بقول أكيد دول حبايب وبقى لهم سنين ما شافوش بعض جميل قوي منظرهم هم حاضنين بعض وبيبكوا هما الاثنين وبيستعيدوا الذكريات الجميلة اللي كانت ما بينهم لمة العيلة ولمة الإخوة والآباء والأمهات أجمل مليون مرة من لمة الأصحاب رقم أربعة إن الخالة بمنزلة الأم إيه اللي دخل الكلام ده في الموضوع ده بس خدوا بالكم من حاجة يا جماعة سيدنا يعقوب لما جه ما كانش جاي معاه أم يوسف وبنيامين لا ولا كان معاه أم الشباب العشرة التانيين أمال إيه اللي حصل اللي حصل إن أم الشباب العشرة الأولين هم إخوة يوسف كانت ماتت وأم يوسف وبنيامين بعد ما يوسف راح واترمى في الجب إلى غير ذلك كانت ماتت برضه فهو كان اتجوز أختها اللي هي خالة يوسف فلما جاءت خالة يوسف مع يعقوب عليه السلام خروا له سجدا مع باقي ايه الاخوه اخوه يوسف اللي هم العشره فاعتبر ايه قال ايه قال وايه يعني ورفع ابويا العرش وخروا له سجدا فاعتبرت الام الخاله بمنزله الام وقد قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين الخاله بمنزله الام. الحاجه الرابعه من وجوب اكرام الوالدين، شوف قد ايه ورفع ابويه ايه على العرش. ابويا وامي لما يجوا بيتي ما جيش اقعدهم بقى في ارض مكان واقعد وحج وشويه كده هنبعت لك الشاي في انظف مكان واحسن مكان واعلى مكان اقعد فيه ابويا وامي حتى لو ما كانش فيه غير المكان ده وانا اقعدهم واقعد انا على الارض مش مشكله مهما بلغ منصبك اخويا وحبيبي والله لو كنت وزير ولا مدير ولا كنت رئيس مجلس اداره ولا كنت ايه ابوك وامك في النهايه هم أغلى عندك من نفسك ومقامهم عالي ولازم تستقبلهم أحسن استقبال ورفع أبويه على العرش بعد كده رقم خمسة ان رؤيا يا جماعه قد يتاخر تاويلها سنين طويله جدا هو احنا قلنا قصه سيدنا يوسف هتبتدي برؤيه وتنتهي بايه؟ بتاويل الرؤيا الرؤيا كانت من كام سنه؟ من 40 سنه واتاولت بعد 40 سنه فممكن حضرتك تشوف رؤية النهاردة ولا يتم تأويل الرؤية دي أبدا إلا بعد سنوات طويلة فمش لازم إن الرؤية تتم تاني يوم أو تالت يوم أو بعد أسبوع أو بعد شهر ومش لازم إن أنت تشوف يعني الرؤية الرؤية ديت مثلا آه، تاني يوم متحققة مثل فرق الصبح ممكن تتأخر سنوات طويلة لكن في النهاية ممكن تتحقق بفضل الله سبحانه وتعالى رقم ستة من الدروس اللي أخدها من المقطع دوت إن الانتقال من البدو إلى المدينة نعمة كبيرة جدا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث من بدا جفا يعني اللي يعيش عيشة الب- يصبح إنسان جاف ولذلك انتقال يعقوب عليه السلام والأسرة كلها من عيشة البدو في جنوب فلسطين إلى أرض مصر في هذا الوقت كانت نعمة كبيرة جدا ولذلك سيدنا يوسف عدها نعمة وقال وجاء بكم من إيه من البدو إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو فدي نعمة كبيرة جدا أن يعيش الإنسان ينتقل من البدو إلى العمران يجي من الصحراء إلى المدنية هناك يعيش عيشة ال- يعني عيشة مرفهة وعيشة جميلة وفيها من سبل الراحة ما لا يعلمه إلا الله فضلا عن أن عيشة البدو معرض الإنسان فيها الخطر يطلع عليه السبع يطلع عليه ذئب يطلع عليه أفعى إلى غير ذلك فكانت نعمة كبيرة جدا أن ينتقل والد يوسف يعقوب عليه السلام ويأتي إلى عيشة المدينة بعد ما كان عايش سنوات طويلة جدا في البدو رقم سبعة ان جميل جدا من الاشياء الجميله الحساسه الحلوه ومن اللمسات الجميله اللي موجوده في الصوره يوسف عليه السلام وهو بيتكلم وبيقول اذ اخرجني من السجن ولم يقل اذ اخرجني من الجب علشان ما يتاذاش اخواته باي كلمه تجرحهم وتضايقهم ويحسوا ان يوسف عليه السلام مش قادر ينسى الكلام ده ابدا اخر حاجه ان سيدنا يوسف عليه السلام نسب اللي حصل من اخواته ليه نسبه الى الشيطان ما قالش اخواتي عملوا فيا ما قالش اخواتي ضلوا بسبب نزغه من الشيطان وعملوا فيا وكانوا عايزين يقتلوني قال ونزغ الشيطان بيني وبين بعد ان نزغ الشيطان بيني وبين اخوتي شوف قد ايه قد ايه اللمه حلوه وقد ايه اللقاء كان جميل ومؤثر جدا استحضر معايا كده الرحله ولما جه القميص وجاء البشير بالقميص والقاه على وجه يعقوب عليه السلام وارتد بصيرا وبدا يسال على ابن يوسف وفرح وعرف وقال لهم الم اقل لكم أعل- إن- اني أعل- اني اعلم من الله ما لا تعلمون مش انا قلت لكم ان انا اعلم من الله ما لا تعلمون وبدات الرحله الجميله والكل رايح وبيستعد للقاء التاريخي الجميل دوت ودخلوا عليه واستقبلهم يوسف هو ملك مصر والكبراء والوزراء وأدخلهم ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وبدأ يوسف يعدد نعم ربنا عليه سبحانه وتعالى وبدأ يشكر ربنا على الخير اللي حصل وعلى لمة العيلة ولمة الأسرة قد إيه كانت لحظات سعيدة قد إيه أنا حاسس من جوايا وكأننا إحنا قاعدين معاهم دلوقتي بنشاركهم الفرحة الجميلة بتاعتهم بلقائهم جميعا وبلقاء الأسرة ولمة العيلة أتمنى لو في عيلة متفرقوا كل واحد في ناحية أتمنى بعد ما سمعوا الحلقة ديت إنهم يلموا بعض و... وينسوا اللي فات والدنيا مش مستاهلة إن الأسر تت... يعني كل واحد يروح في ناحية وإن الفلوس تفرق الناس وإن الميراث والدنيا والفلوس وحطام الدنيا يفرق الحبايب الحبايب ما تفرقش معهم الدنيا الحبايب ما تفرقهمش الدنيا الحبايب يجمعهم الحب في الله حبوا بعض لله وحبوا بعض في الله وأكيد هتنسوا كل خلاف وكل مشاكل وأكيد هتنسوا كل شقاق وكل زعل وكل حزن وتجمعوا مرة تانية ولموا العيلة مرة تانية عشان تسعدوا وعشان نسعد بيكم كلنا ونتمنى أن كل الأسر تعمل زي ما عمل يوسف عليه السلام وزي ما عمل يعقوب عليه السلام واجتمعوا وتلم الشمل وقد ايه حسينا بفرحة لم شمل الأسرة نتمنى أن كل الأسر اللي في الدنيا يتلم شملها مرة تانية ويعود الحب مرة تانية إلى بيوت المسلمين حال الوقت بيجري بسرعة لكن هنيجي للفتة الأخيرة في حياة سيدنا يوسف وهي لفتة مؤثرة جدا جدا جدا اللفتة التي يتوجه فيها إلى الله عز وجل بطلب شيء غالي جدا إيه هو الشيء الغالي ده هنعرفه بكرة إن شاء الله في آخر حلقة من لقاءاتنا مع يوسف الأحلام جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته